ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وإنه لسؤال حري أن نتوقف معه كيف حال قلبك مع الله الله جل جلاله خلقك ويريد قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم قلبك أين هو وأين قلبك من الله كم يشغل الله عز وجل مساحة من قلبك هذا هو هذا هو السؤال ما هي مساحة ما هو شغل الله على خريطة اهتماماتك اللهم اهدي قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم اشغل قلوبنا بذكرك اللهم اجعل ذكرك دواء قلوبنا وشفاء قلوبنا وهداية قلوبنا وطمأنة قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بذكرك اشغلنا يا رب بك عمن سواك آمين هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين ونحن ها هنا في منزلة التذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك وقلنا أن أبنية التذكر ثلاثة وتأمل كلمة أبنية هذا كلام الإمام الهروي رحمه الله يقول أبنية التذكر ثلاثة لازم تبني للذكر في قلبك بيتا لابد أن تبني للذكر في قلبك بيتا أبنية التذكر ثلاثة أول أولها الانتفاع بالعظة والثاني استبصار العبرة والثالث الظفر بثمرة الفكرة وذكرنا أن الانتفاع بالعظة لا يحصل إلا بعد حصول ثلاثة أشياء يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء المقصود مش مجرد الموعظة المقصود الانتفاع بها أن تنتفع بها وعشان كده دايما أقول لكم إخوتي في الله أحبتي في الله الذين يتابعون مدارج السالكين لأن مدارج السالكين تحتاج إلى متابعة مدارج تدرج عليها درجة درجة تصعد فيها درجة درجة فلا بد من متابعة حثيثة وقلنا أن مدارج السالكين باب العمل أنك هذا ليس كلاما تعجب به وترضى به وتنتشي به وتسعد به في وقته وتتأثر إنما هذا كلام للعمل للعمل لتعمل به وهذا العمل يتنامى ويتصاعد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يز... في الحديث القدسي قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لا يزال يعني يستمر الانتفاع بالعظة له ثلاثة شروط أولا شدة الافتقار إليها صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالعظة له ثلاثة شروط أولا شدة الافتقار إليها إنما تنفع العظة حين أشعر أنني مفتقر إلى موعظة بشدة بشدة وقد نبهت مرارا وتكرارا وكثيرا وطويلا على أن مراقبة الله لحاجة قلبك تستجلب عطاياه وهداياه ومنحه ومواهبه حين ينظر الله إلى قلبك فيرى تحرك قلبك لمعرفة الحق يرسل لك إشارة الطريق من هنا يرسل لك إرشادا تنبيها واضحة وضربنا على ذلك الأمثلة بالغلام الذي كان يتلقى الكفر عن الساحر ويتلقى الإيمان عن الراهب فلما رأى الله تحرك قلبه إلى الحق أرسل له الدابة فلما رأى الدابة قال اليوم أعلم كلمة اليوم أعلم دليل على أنه كان مشتهي أن يعرف يتمنى أن يعرف متحرك لمعرفة أين الحق وما الطريق فدله الله عليه بأن أرسل لهم لما كان الثلاثة في الغار يتعر... يتحركون لمعرفة ماذا يفعلون للخروج من هذا المأزق فتوسلوا بصالح أعمالهم أول واحد توسل حصل إيه انفتحت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج ما الفائدة من هذا التحرك الصغير إشارة استمروا ونفتح أكثر وهكذا إذا رأى الله تحرك قلبك إلى الموعظة هداك لموطن سماعها وع- وألهم من يسمعك ومن يدلك ويوفقه أن يدلك على مرادك فتحرك قلبك للموعظة يستجلبها ثم ينفعك بها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما شدة الافتقار إليها اثنين العمى عن عيب الواعظ انك انت مين اللي بيقول بقى دي مش مشكلتك مين اللي بلغك بقى دي مش مشكلتك مين اللي عرفك بقى دي مش مشكلتك خالص وجهة نظرك الى الموعظة مش الى القائل ولا الى الناقل وجهة الموعظة الى قلبك مش الى عينك ولا الى سمعك ولا الى فكرك الى قلبك ليحصل التأثر فالعمل العمى عن عيب الواعظ وكما ذكرنا أن أحد السلف كان إذا ذهب إلى مجلس العلم يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني هذه العمى عن عيب الواعظ والثالثة التي نحن عليها مقيمون ومعها واقفون ومعها سائرون اليقين في الوعد والوعيد ما الموعظة إلا وعدا ووعيدا وهذا سر المواعظ قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هو ده الوعد مبشرين الوعد ومنذرين الوعيد فالقرآن مليء بالمواعظ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم وعظ أصحابه وتذكيرهم لذلك نقول أن هذه أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب بالوعد والوعيد مبشرين ومنذرين قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أو يحدث لهم ذكرا هذه منزلة التذكر الوعد والوعيد من حكمة الله فيه أولا إقامة الحجة إقامة الحجة أنت جيت وسمعت وعرفت فديك الله عز وجل يقيم عليك حجة عدله فيعاقبك إن لم تعمل بهذه الموعظة قال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وقال الله عز وجل في الآية التي مرت معنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الوعد والوعيد كونك تسمعه تسمع وعدا فتفرح به وتسمع وعيدا فتفاجأ به وتمر الأمور عليك تسمع من هنا وتفوت من هنا وتسمع وقبل ما تقوم من المجلس تنسى يبقى ما عملناش حاجة المطلب اليقين لابد للإنسان من علم يستعمله ويقين يحمله العلم يستعملك يعني تعمل به يخليك تعمل العلم أما اليقين فهو الحامل الذي يحملك تسير به تنطلق به يخفف عليك سهولة العمل بالعلم العلم يستعملك واليقين يحملك يشيلك يمشيك ما بكلمش عن اليقين في الوعد والوعيد لا ما هو اليقين قال الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لو تعلمون علم اليقين لايه لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال أبو عبد الله الأنطاكي إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملأ القلب نورا وينفي عنه كل ريب ويمتلئ القلب به شكرا ويمتلئ, ويمتلئ القلب به من الله خوفا تاني طب صلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أقل اليقين إيه ده هو اليقين بيقل ويكتر بيزيد وينقص أيوة أيوة سيدنا إبراهيم لما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى بلى لكنه يريد العيان بلى أنا مؤمن بلى أنا موقن تماما لكن ليس الخبر كالمعاينة فاليقين ها يزيد وينقص ده مذهب أهل السنة أن اليقين يزيد وينقص أن, اليزي أن اليقين يكسر ويقل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين ثم قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فاليقين يقل إلى أدنى درجة ويعلو إلى أقصى درجة يعلو إلى أن يحمل على ارتكاب الأهوال ويقل حتى الخوف على اليقين فأقل درجة من درجات اليقين توصل القلب إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملأ القلب نورا اللهم نور قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم طهر قلوبنا يملأ القلب نورا يا جماعة في فرق بين واحد حاسس وانا قلت لك قبل كده مش انت انا قلت آه انت انا قلت لك انت قبل كده قلت لك ان في فرق بين احلم وفرق بين اعتقد وفرق بين اوقن وفرق بين احس الإحساس نعمة الإحساس نعمة للناس اللي بتحس في فرق إن أنا أعلم أن الله يراني أنا عارف وبين إني أعتقد عقيدة أن الله يراني وبين إني أوقن ان الله يراني وبين اني حاسس عارف كلمة حاسس دي حاسس ان ربنا ربنا شايفني حاسس ان ربنا قريب مني حاسس ان ربنا سامعني حاسس ان ربنا معايا قال له ايه لما كانوا في الغار لوحديهم والرعب الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم يملأ قلب أبي بكر قال له إيه لا تحزن ها إن الله معنا فأنزل الله سكينته هي دي حاسس حاسس فأنزل الله سكينته يبقى إذا وصل أقل اليقين إلى القلب ملأ القلب نورا في فرق بين واحد حاسس إن جواه ظلمة حاسس إن جواه ظلمة دي الكآبة اللي أحيانا كتير من الناس مشكلة كبيرة جدا اللي يقولوا عنده اكتئاب اللهم عافي كل مبتلى مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللي حاسس ان جواه ظلمه وكتير قلنا عليها وبكررها دايما ان تساله مالك يقول لي متضايق قرفان مهموم عطاء يا اخي مش طايق نفسي ما حدش يقول لي مالك طب ايه اللي مزعلك صحتك قلت صحتي تمام فلوس يقول لك مش عايز انا فلوس مش ده الموضوع امال ايه الموضوع مش عارف مش عارف هي دي ان جواه ظلمة اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب ان حاسس ان جواه ظلمة واحنا هنقول حلها ببساطة بالنسبة لنا لكن بالنسبة للي احنا بنكلمه يقول لي الامر مش بالبساطة اللي انت متخيلها دي انت انت, انت مش عارف اللي جواي انت مش عارف انا في ايه طب قول لي انت في ايه يقول لي انا نفسي مش عارف في ايه هي دي مشكلته بقى ان جواه ظلمة وهذه الظلمة لا يقدر على محوها إلا الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور علاجات و و و قال لي أحدهم اللهم عافه واشفه واشف كل مريض مسلم يا رب قال أنا بستنى الليل يدخل عشان أخد برشامة وأنام حل الوحيد إن أنا أنام ليه مفيش حل الحل فين عند ربنا وتقول له الجا ربنا ما انا لاجئ لربنا اهو ما انا بقول يا رب ما انا جايبك ليه ما انا جايبك عشان انا لاجئ لربنا خلاص لا دكاتره ولا برشام ولا ادويه ولا ولا ولا انا بقول يا رب اهو لكن الله جل جلاله انا اسف ان انا اقول الجمله دي يا رب اغفر لي وسامحني وتوب عليا واعف عني لو انا اخطأت انا تائب وراجع عن هذا الكلام ربنا مش ما ينفعش تحطه على الرف وقت ما انت عايزه تجيبه وقت ما تسيبه تسيبه ما ينفعش يبقى التعامل مع ربنا كده على مزاجي وقت ما انا عايزه انا وسام وانا مش مستغني استغنى ربنا عزيز لا يغالب غني لا يحتاج الى احد وقت ما تحتاجه وتقول يا رب بإيه بإيه يا رب الشاهد إن أنا بحبكم في الله خايف عليك وقلقان عليك ورغبتي إن أنا أنقذك فبقول لك تعال ربنا من بدري تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تقرب لربنا وكل ما تقرب النور ده جواك بيكبر ويكتر ويتوهج ويتأجج أقل اليقين لما يوصل القلب يملأ القلب نورا وينفي عنه كل ريب ما يبقى فيه يقين يبقى ما فيش ما فيش شك فيش صيد انا على يقين ان ال- ان الشافي هو الله اللهم انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاؤك اشفني شفاء لا يغادر سقما وش كل مريض مسلم يا حي يا قيوم هي دي لما يبقى ده جواك ان الشافي هو الله وان الشفاء شفاء الله اليقين يمتلئ القلب به نورا ويطهر القلب من كل ريب ويمتلئ القلب به شكرا وامتنانا لأن القلب لما أقل يقين يوصل له يحس إنه في نعمة عظيمة جدا عارف أحلى أجمل أعلى أكمل أعظم نعمة الإنسان يحس بها أن يكتفي بالله بس عارف يكتفي بالله يعني ايه ان ربنا جل جل ان هو يحب ربنا جل جلاله ويكتفي بالله حبيبا وانه يتوكل على الله وكفى بالله وكيلا انه يفرح بالله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مكتفي بالله ان الله قرة عيني قلنا قلت لكم قبل كده ان الرضا ثلاث درجات الرضا عن الله وده توحيد الربوبية ان ترضى بالله مقسما للارزاق الرضا عن الله الثانية الرضا لله وهي ان تستوي عندك الحالات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أعلى درجة الرضا بالله أن يكون الله قرة عينه فلا يبالي أعطي أو سلب ربنا اداله ربنا خد منه ربنا أحياه ربنا أماته ربنا أمرضه ربنا أصحه ربنا وهبه ربنا سلب منه هو لا يبالي هو راضي بربنا مكتفي بربنا هو مش عايز عايز ايه ماذا تريد يقول اريد الا اريد انا اريد الله هي دي قضية ان يمتلئ القلب به شكرا ويمتلئ القلب من الله خوفا قلت لكم قبل كده اخويا محمود الله يرحمه رحمة واسعة و... اللهم ارحمه رحمة واسعة وارحم كل ميت مسلم يا رب ارحم والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين وعلمائنا ومشايخنا واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة قلت لكم اخويا محمود كان أول ما التزم ومشي في سكة الدين ورحنا مع بعض مكة عمرة فقال لي قال الجملة دي ما بنساهاش أبدا قال لي أنا حاسس جوايا بحاجة حلوة قوي قوي قوي وخايف لا تروح مني هي دي أن يمتلئ القلب شكرا ويمتلئ القلب خوفا إن أنا مليان نور وكل خوفي مش لا النور ده يروح لا النور ده يقل فقال أحدهم قال أحد السلف رضوان الله عليهم أجمعين المؤمن لا بد له من علم يبصره ويهديه وهمة تسيره وترقيه ويقين يثبته وينجيه المؤمن لا بد له من علم يبصره ويهديه وهمة تسيره وترقيه ويقين يثبته وينجيه لازم لك علم تمشي بيه علم يستعمله يبصرك يعرفك الحق يعرفك الصواب ويعرفك ايه المطلوب منك ويهديه تهتدي به وهمة لازم همة تخليك تعمل بهذا العلم تسيره وترقيه يترقى ويمشي ويطلع في مراتب ودرجات ويقين يثبته الثبات بهذا اليقين لما شرحنا في البداية أنواع القلوب أو أم- آه، القلب ومكوناته الصدر القلب الفؤاد اللب قلنا إذا دخل العلم إلى الصدر ينشرح به الصدر إلى القلب يطمئن به القلب إلى الفؤاد محل اليقين بقى الفؤاد يثبت به الفؤاد كذلك لنثبت به فؤادك الفؤاد ده محل اليقين محل التثبيت يثبته وينجيه طيب أهل اليقين لهم علامات دليل على ان الواحد يبقى عنده يقين قالوا ثلاثة من اعلام اليقين علامة الانسان ان هو موقن من الموقنين واحد قلة مخالطة الناس في العشرة إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله إذا لقيت نفسك بتحب الهيصة والمولد والدوشة والكسرة والكلام الكتير والقعدات الحلوة وال إذا لقيت نفسك بتستوحش لما تبقى لوحدك وتتخنق لما تبقى لوحدك وتخاف لما تبقى لوحدك يبقى ما تنفعش ربنا مش بتاع ربنا انت قلة مخالطة الناس في العشرة اثنين ترك المدح لهم في العطية والتنزه عن ذمهم عند المانع لما تعرف ان الله هو المعطي المانع يبقى لا بتشكر حد اه انت اقصد تمتن لحد تشعر بالمنة من حد ولا بتتضايق وتزعل من حد أن- قال له ايه جئناك في حاجة رفعناها الى الله قبلك فان قضيتها كنت مأجورا مشكورا وان لم تقضها كنت مأجورا معذورا قال له انا جاي بطلب منك حاجة لو قضيتها شكرا كتر خيرك وان ما قضيتهاش انت معذور لان انا رفعتها لربنا مش ليك هو ده اهل اليقين عارف ان ده لا بيدي ولا بيمنع ده المعطي المانع هو الله الله الله هو اللي بيعطي وهو اللي بيمنع سبحانه وتعالى عشان كده ابن القيم لما قال في منزلة الخلق كلمتين جمال قوي قال عشان يحسن خلقك ايه قال ان تعرف الناس انهم مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم انك تعرف ان الناس دول ايه مش ارباب دول ايه مربوبون دول عبيد مقهورون هو مقهور لربنا القاهر القهار مربوطون بأقدارهم ما بيتصرفش إلا بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فلا قلبي في إيدي ولا عقلي في إيدي ولا عيني في إيدي ولا إيدي في إيدي ده ربنا جل جلاله هو اللي بيخلي الواحد يحب ويكره الواحد يقبل وينصرف ان الواحد يقرب ويبعد ان الواحد يعطي ويمتنع ده ارزاق واقدار مش انا فما تنشغلش بالبشر انشغل بالملك الذي يحول القلوب ويحول بين القلوب جل جلاله سبحانه وتعالى قال ايه ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة اشياء امن الخلق منك حتى الكلب ونجاة الخلق بك حتى العدو ومحبة الخلق لك في الله
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تعرف ان الناس دول ما حدش في ايده حاجة لكل مربوب مقهور الله عز وجل هو الذي يوجهه ساعتها امن الناس منك قال له ايه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أمن الخلق منك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه لو أنا بقفل عربيتي عشان انا خايف لا تسرقها انت يبقى انا شاكك في ايمانك لو انا بشد الستاره واقفل الشباك عشان انا خايف لا تبص على مراتي او على بنتي يبقى شاكك في ايمانك من لا يامن جاره بوائقه اخطاءه واخطاءه لذلك أمن الخلق منك دايما المؤمن اللي بيخاف من ربنا الناس ما تخافش من ظلمه ما تخافش من أداء ما بقولش ما تخافش منه لا في ناس كده تخاف منها وتعبها لكن ما تخافش انه يظلمك ما تخافش انه يأذيك ما تخافش انه ياكل حقك ما تخافش لا يقولوا له فلان هيأذيك يقول لا لا لا انا متاكد انه مش هيأذيني ليه انا عارف انه بيخاف من ربنا عشان كده قال له ايه لئن بسطت الي ده اسمه مذهب ابن ادم الاول لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين علامات اهل اليقين واحد تعلق القلب بالله في كل شيء وقطع تعلق القلب بالأسباب اثنين الرجوع إلى الله في كل أمر وعدم التردد أو الانفصال ثلاثة الاستعانة بالله في كل حال مع عدم الاغترار بالنفس والمال ثلاثة من أعلام اليقين ازاي اشوف واحد اعرف ان ده عنده يقين او ازاي انت تعرف نفسك مالكش دعوه بالناس ازاي تعرف انت نفسك انك انت من اهل اليقين في الله واحد تعلق القلب بالله في كل شيء وقطع تعلق القلب بالأسباب صليت على الرسول زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أعلام اليقين تعلق القلب بالله في كل شيء وقطع تعلق القلب بالأسباب موضوع يا جماعة مباشرة الأسباب غير تعلق القلب بها بمعنى إن أنا لما أمرض الرسول قال إيه تداووا عباد الله خد الأدوية ولكن تداووا عباد الله ولكن تعتقد إن مش الدواء اللي بيشفي ولا الدكتور اللي بيشفي الشافي هو الله لازم تبقى فاهم كده أن الشافي المعافي هو الله الدكتور ده سبب والعلاج دي أسباب عايز أقول لك حاجة إنك أنت لما تروح الشغل عشان ربنا يرزقك مالا أنت خارج تطلب الس- ده السبب سبب من اسباب طلب الرزق الدكان اللي انت فاتحه او العربيه اللي انت بت- بتشتغل عليها او الشركه اللي انت شغال فيها كل دي اسمها اسباب اسباب فقط آه، لكن الرزاق هو الله قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق لذلك قطع تعلق القلب بالاسباب بقوله وفي السماء رزقكم انت بتمشي في الارض ورزقك في السماء ثلاثة من اعلام اليقين تعلق القلب بالله في كل شيء وقطع تعلق القلب بالاسباب اثنين الرجوع الى الله في كل امر وعدم التردد او الانفصال ثلاثة الاستعانة بالله في كل حال مع عدم الاغترار بالنفس او المال آه، نرجع تاني تعلق القلب بالله وقطع تعلق القلب بالأسباب أنا أباشر الأسباب بجسمي بإيديا برجلي بدماغي بلساني لكن قلبي فوق واتكلمنا قبل كده عن موضوع ازاي ال ال بتطلب الرزق من الارض وربنا بيقول ورزق وفي السماء رزقكم طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا قبل كده ان انت لما تيجي تصرف حاجه من المخزن الارض دي مخزن قال سبحانه وتعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الأرض فيها أقواتها ربنا جعل القوت في الأرض الأرض دي المخزن اللي فيه القوت لكن أمين المخزن ما يقدرش يطلع حاجة من المخزن إلا لما يجيله إذن صرف ممضي من فوق أما تجيله الأوامر من فوق عشان كده قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يبقى رزقك مش في الأرض ال- الصراف مش هيقدر يصرف لك حاجة إلا إذا جاء الإذن من السماء فليتعلق قلبك برب السماء يبقى اللي عنده يقين مش مشغول بالمرض ولا بالط... ولا بالدكتور هو مشغول بالله إياك أن تنشغل بالنعمة عن المنعم أو أن تنشغل بالبلاء عن المبتلي بعض الناس لما يبتلى مشغول بالبلاء طول الوقت وناسي يقول يا رب مع أنه لن يشفيه إلا الله يبقى الواحد تعلق القلب بالله في كل شيء وقطع تعلق القلب بالأسباب عشان كده زي ما قلت لك لما يبقى انا عارف ان فلان ده سبب هيجيب لي حاجه مش هزعل منه لو ما جابش لان ربنا ما قدرش انه يجيب ثلاثة اثنين الرجوع الى الله في كل امر وعدم التردد او الانفصال يعني ايه الانفصال الرجوع الى الله في كل امر ابن القيم بيقول ايه رحمه الله في طريق الهجرتين ومحك هذا الحال ان يكون الله هو اول ما يهجم على قلبك عندما تحتاج يبقى اتزنقت ومحتاج فلوس سلف استلف من البنك يا شيخ اجيب قرض ولا اول ما يهجم على بالي اه فلان هيسلفني ولا اول ما يهجم على بالي اه هبيع كذا واتصرف في كذا ايه اول ما يهجم على بالك لما تمرض لما تتعب لما حد يأذيك لما تخاف من حاجة ايه اول ما يهجم اذا كنت عندك يقين فلن يهجم على بالك الا الله كتير قلناها دي ثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة سدت باب الغار قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله ساعتها فرج عنهم ألهمهم أنهم يتوسلوا بقول لك لو مراتك دلوقتي اتصلت بيك وقالت لك الولد سخن تعمل ايه اول حاجه تقولها لها ايه اديله امه هبط وديه للدكتور اتصلي بالدكتوره آه، كلمي اختي تيجي لك امك تجي لك اخويا يجي لك طب خمس دقايق وانا جاي لك اصبري شويه اعملي له كمادات على ما اجي ولا اول حاجه يا رب اشفي ابني انا متاكد انك هتقول يا رب اشفي ابني بس مش نمره واحد هي دي هي دي اخطر حاجه في الحياه ان ما يبقاش ربنا عندك نمره واحد واللي بيتاخر عن ربنا ربنا بيأخر له كل حاجه اللي بينزل السنه متاخر اللي بيأخر بيروح عمره او حج اللي بيأخر إخراج زكاة أو صدقة اللي بيأخر تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة والصلاة على النبي اللي بيأخر حقوق ربنا تلاقيه دايما متأخر في كل حاجة ربنا بيأخر له جوازه بيأخر له هداية ولاده وهداية زوجته بيأخر له رزقه وفلوسه بيأخر له شفاءه لما يمرض بي... هو كده الجزاء من جنس العمل فلما تلاقي مصالحك متأخرة شوف انت مأخر ايه عن ربنا شوف انت مأخر ايه عن ربنا فربنا مأخر لك مصالحك هي دي الرجوع إلى الله في كل أمر كان أحدنا لا يستحيي أن يسأل الله في شسع نعله لما الجزمة بتاعته تتقطع يقول يا رب جزمتي اتقطعت ارزقني حذاء امشي بيه كل حاجة كل امر كل صغيرة وكبيرة يا رب ماليش غيرك اقول يمين ماليش ان اقول غير يا رب وانا مستحي وانا متاسف وانا ما استاهلش لكن ما اقدرش اقول لحد غيرك ولا اطلب من حد غيرك ولا اعتمد على حد غيرك عدم التردد يبقى ساعة ما تحصل لي حاجة جري يا رب بدون تردد او انفصال افضل لازق على الباب لزوم باب الله ملازم لطلب الرضا خلاص لا مش همشي غير لما تعطيني غير لما ترضيني غير لما ترضى عني الرجوع إلى الله في كل أمر وعدم التردد أو الانفصال خمسة الاستعانة بالله في كل حال مع عدم الاغترار بالنفس أو المال ما تتغرش بقى لما تبلغ اليقين اليقين يغر جدا جدا بيقولوا ايه والكلمة دي عليها اعتراضات كتيرة ومش معنى ان انا بقولها يعني اقرها لا بس بحاول اوصل ال- المعلومة صح قالوا ايه باليقين مشى بعض الناس على الماء ومات أعظم منهم يقينا عطشا احنا بنقول ما حدش مشي على الميه انا بقول كده تأكد من دي عشان ما حدش بس ينقل الكلمة دي ويقول فلان قال لا خد السياق على بعضه انا بقول ما حدش مشي على الميه ولو حد مشي على المية يبقى هو حر دي حاجة ليه مش مش دليل على اليقين ممكن الشيطان يحمله ويمشيه ده وارد جدا ببساطة لكن بنقول ايه المقصود ايه ان مش معنى تفاوت اليقين ان انت تغتر بيقينك بقول لك ايه هادي عليك يا عمتي ما انت بقالك 100 سنة بتدعي على اليهود وما حصلش حاجة تدعي على ايه هي دي ما تتغرش بنفسك فلا يغر فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ما تتغرش بربنا شر الغرور الغرور بالله ما تتغرش قوي عشان كده هنا الاستعانة بالله في كل حال ما تتغرش بيقينك لا يغرنك اليقين خليك مستعين بالله دايما لأنك قد تخزل قلت لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون ملهمون فإن يكن منهم في أمتي أحد فعمر سيدنا عمر فرح قال ايه وافقت ربي في ثلاث ملهم محدث يقوم يخزل فين في احرج المواقف في صلح الحديبيه ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نرضى بالدنية في ديننا أين كان عمر في هذا الموقف وافقت ربي فقد تخزل في احرج المواقف ما تقولش انا عندي يقين انا بقى واثق من نفسي مفيش حاجه اسمها واثق من نفسي افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ما تامنش ان تخذل في احرج المواقف وفي نفس الوقت خلي بالك تتعلم من دي ان ما يسقطش من عينك اللي خذ المرة ولا مرتين لانه لما يخذل احيانا ده طبيعة تعامل الله مع البشر انه مش معصوم انه مش دايما موفق انه مش دايما مسدد ومعان بيخذل كما يخذل البشر عشان ما يتغرش ولا يعجب بنفسه ولا يتكبر بنفسه ذلك الاستعانة بالله في كل حال وعدم الاغترار اوعى تتغر ده كان اليقين ايه اللي دخلنا احنا في سكة اليقين ده اليقين ده امر خطير عجيب جدا المهم نرجع الى موضوعنا بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان التذكر منزلة التذكر الوعد والوعيد اليقين في الوعد والوعيد قلنا بقى ما يكفيش ان انا ابقى مؤمن بالوعد والوعيد ان انا اعلم الوعد والوعيد ان انا ابقى مصدق الوعد والوعيد ده لازم يقين في الوعد والوعيد ان ربنا جل جلاله ادم قال ومن اصدق من الله قيلا لا احد الحكمة في الوعد والوعيد قلنا اقامة الحجة اتنين اه اهمية اليقين في الوعد والوعيد واحد لكي لا يستخف بك أهمية اليقين في الوعد والوعيد واحد لكي لا يستخف بك قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ما تبقاش خفيف خليك تقيل راسخ ثابت مركز ما تخليش حد يستخف بيك يستعبطك يستهبلك يضحك عليك يخدعك يمكر بيك ي- يتلاعب بيك ازاي بحاجتين اليقين والصبر على اليقين ودايما اقول اذا كنا حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر انت محتاج تصبر وتصبر على الصبر هم مقامين مش مقام واحد الصبر والصبر على الصبر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هي دي يبقى محتاج يقين والصبر على اليقين والصبر على الصبر على اليقين عشان محدش يستخف بيك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اثنين لكي لا تفاجأ بالحقيقة قال الله وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون يبقى هي دي القضية ان لما قالوا احنا مش مستيقنين بدا لهم بدا يعني ظهر بدا لهم سيئات ما عمل بدا لهم ايه سيئات ما عمل لا وعملهم سيئات فعشان ما تفاجأش يوم القيامة عليك باليقين أخوف آية اللي قصمت ظهور العلماء العابدين قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبدا لهم سيئات ما كسبوا لقوا المكسب سيئات هو ده الخطر الشديد انك تيجي يوم القيامة وتعمل كده ايه ده معقولة مش ممكن الخوف انك تلاقي حاجات ده انا كنت اكتر حاجة بعتز بيها ومفكر ان دي اللي هتدخلني الجنة دي تلاقيها سيئة في ميزان سيئاتك سلم يا رب سلم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا كي لا تفاجأ بالي- بالحقيقة عليك باليقين لكي يظهر لك اليوم لكي يظهر لك اليقين اليوم الحقيقة ثلاثة في أهمية اليقين لجلب اليقظة إلى قلبك لجلب اليقظة إلى قلبك اليقين آه نور زي ما قلنا فلما يبقى قلبك مليان يقين تلاقي نفسك صاحي تلاقي نفسك صاحي مصحصح مركز قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يبقى لو كان عندك يقين في وعد الله فاصبر إن وعد الله حق وصبرت على هذا اليقين في وعده الوعيد استغفر سبح ليل ونهار يبقى اللي عنده يقين في الوعد والوعيد ها صاحي ها شغال ها ما بيسكتش ما بيفطرش ما بينصرفش ما بينشغلش ما بيتشتتش مركز مركز ليل ونهار بالعشي والإذكار لا يلتفت ثلاثة احذر صوارف اليقين ايه بقى اللي بيفتت يقينك بيضيع يقينك بي يبعد عنك حال اليقين مقام اليقين تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤوس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس